ولا تستبدل بنا بذنوبنا اللهم اختم لنا حياتنا بالشهادة على عتبات الأقصى اللهم ارزقنا الشهادة على عتبات الأقصى اللهم ارزقنا الشهادة بعد تحريره اللهم ارزقنا الصلاة آمنين فيه مطمئنين يا رب العالمين اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ترفع بها ذكرنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ترضى بها عنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ترفعنا بها مع نبيك في أعلى جنات الخلد اللهم ارزقنا في شهادة في سبيلك تعز بها أولياءك وتذل بها أعداءك اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم من وليته علينا فأصلح وول علينا من يصلحنا بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير لعل الله جل وعلا أن يعذرنا مع تقصيرنا مع إخواننا فهذا لسان العاجز ونسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب فمعنا درس التفسير في هذه الليلة في سورة المعارج حيث التقيت معكم في اللقاء الماضي وطال بنا في الكلام عن النار في الكلام عن النار وهذا اليوم الاستثناء فالله جل وعلا يقول كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى هذا تحدثنا عنه في اللقاء الماضي ثم ختم اللقاء بمن يكونون من أهل النار بأصحاب النار قال الله جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هذا الذي يمنع إذا آتاه الله جل وعلا ويجزع إذا لم يؤتيه الله جل وعلا هذا يعذب بجهنم إلا إلا المصلين وهذا ما نتناوله الليلة بإذن الله جل وعلا من سورة المعارج يقول الله جل وعلا فيها إلا المصلين يعني هذا البلاء هذه جهنم هذه صفة الإنسان عموما إلا من اصطفاه الله جل وعلا وأكرمه الله جل وعلا واختاره الله جل وعلا ليكون من المصلين صفات عديدة لمن ينجيهم الله جل وعلا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون ثم كررت موعظة الصلاة مرة ثانية والذين هم على صلاتهم يحافظون كانت المثوبة والجزاء من الله جل وعلا أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بالجنة وأن يتفضل علينا وإياكم بالجنة فلن ندخل الجنة بكل هذه الأعمال ربنا بيقول أولئك في جنات مكرمون فهذه الأعمال التي عملوها الثمانية لولا كرم الله جل وعلا ما دخلوا بها الجنة أولئك في جنات مكرمون والكرم جاء من الله جل وعلا يعني أنت شغلنتك شغال عندي النهاردة مرتبك 50 جنيه اديتك مليون جنيه طب والمليون دول قد العمل لا ده إكرام ده تفضل ولله المثل الأعلى هو عملك ده صلاتك دي اللي دخلك الجنة صدقتك دي أو زكاتك اللي دخلك الجنة حفظك لفرجك ده هو اللي دخلك الجنة حفظك لسمعك وبصرك وعقلك وجوارحك هو ده اللي دخلك الجنة تصديقك بيوم الدين فقط ده هو اللي دخلك الجنة خوفك من عذاب الله هو اللي دخل الجنة لا لا لا واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله وانت كمان انت النبي عليه السلام المغفور لك واللي بتقوم قيام الليل شكرا لله وإن كنت مغفورا لك تدخل الجنة بقى بعملك ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه يبقى إذن لن تدخل الجنة بعمل أبدا فالجنة لا تساوي العمل أما القول تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون تعمل إيه في الآية دي ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وآيات فيها شبيهة لها كثيرة تعمل إيه في الآية دي لا ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون ده المعنى إنما ليس معناه ادخلوا الجنة عوضا عما كنتم تعملون فالباء هنا نفس الباء ادخلوا الجنة بي بما كنتم تعملون والثانية لن يدخل الجنة أحد أحدكم بعمله بي بعمله دي باء السببية ودي باء العوض يعني الجنة العمل ما هوش عوض عن الجنة إنما العمل سبب للجنة العمل سبب للجنة وهذا لابد أن يتأصل في ذهنك حتى تسأل الله جل وعلا من فضله ورحمته وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الجنة يقول الله جل وعلا في صفات أهل الجنة أول صفة الصلاة إلا المصلين يعني هذا الذي سيقع به العذاب وحال الإنسان عموما المعرض عن الله جل وعلا المسيء المذنب المقصر وحال من يت... يذوقون لظى والسعير يستثنى من هؤلاء استثناء أصليا أول ذلك المصلون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون أول أمر يكون سببا في نجاتك من النار في هذه الآية أول أمر يعني أول الأشياء أول الأمور يكون سببا في نجاتك كما بين الله في هذه الآية هو الصلاة ومش أي صلاة لا ده المحافظة على الصلاة والمداومة على الصلاة يصلي على سطر ويسيب سطر بيصلي الظهر والعصر وينام عن المغرب أو يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب وينام عن الفجر أو يصلي الفجر والظهر والظهر يضيعه عشان الشغل ويرجع يلحقه مع العصر أو ما يلحقوش دون ربنا قال عنه مع إنه بيصلي ده أنا مش بقول اللي واقفين على الناصر ما بيصلوش خالص ولا بقول اللي يومهم ليلهم زي نهارهم ما بيصلوش خالص لا أنا بتكلم عن اللي بيفرط ينسى صلاة أو يترك صلاة أو يتعمد ترك صلاة أو يتلهى عن صلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها هذا أنزل الله جل وعلا في قوله في حقه قوله تعالى في سورة مريم قال الله جل وعلا فسوف يلقون غي فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الغي وادي في جهنم خبيث طعمه بعيد قعره قال ابن عباس هؤلاء لم يتركوا الصلاة بالكلية إنما تركوا الصلاة حتى أتى وقت الصلاة التي بعدها إنما أتى تركوا الصلاة حتى أتى وقت الصلاة التي بعدها فحتى ينجيك الله جل وعلا من النار لابد أن تكون ممن يحافظ على الصلاة ويداوم على الصلاة دنيا إيه كان في نجار بيعمل نجار كان يمسك المطرقة بإيده يرفع كده المطرقة لفوق يسمع الأذان الله أكبر ما يحطهاش ما يحطهاش يسيبها ويجري يرميها ورا ظهره رماها أسرع من إنه يحطها وبعدين كونه يرميها كأنه بيقول يا رب أعلم أنك أكبر أكبر من التجارة وأكبر من العمل مش العمل عبادة بقى لا ده العمل اللي يشغل عن الصلاة عبادة للشيطان مش عبادة للرحمن لأن ربنا بيقول لك الله أكبر المنادي بينادي عليك بيقول لك تعالى حي على الصلاة حي على الفلاح وتخيل الأذان إن شاء الله سيأتي معنا لو ربنا يسلمنا في باب الفجر اليوم باب الأذان شوف الله أكبر أعيدك مرة إليك مرة أول الأذان أربع مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقبل ما يخلص الأذان برضه يقول لك مرتين الله أكبر الله أكبر يعني فوق الله أكبر والتجارة أصغر الله أكبر والأولاد أصغر الله أكبر والزوجة أصغر الله أكبر والكلية والجامعة أصغر الله أكبر والمحل أصغر الله أكبر والفلوس أصغر الله أكبر وما دونه أصغر خلاص هو ربنا العلي الأعلى هو الأكبر كل اللي تحت كل اللي تحت أصغر فالكلام لمن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير الله أكبر الكلام لمن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير الله أكبر والله لو وعيناها لو فهمناها لو وصلت إلى قلوبنا لو استحضرناها بأنفسنا لتركنا كل شيء كل حاجة تهون إلا الله سبحانه وتعالى الله أكبر يقول الله جل وعلا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون كلمة على صلاتهم دائمون فيها قولان القول الأول قالوا على صلاتهم المفروضة على صلاتهم المفروضة القول الثاني أنهم جعلوا لأنفسهم أورادا من الصلاة يداومون عليها لا يتركوها قيام الليل سنة ولا فرض سنة لكنه داوم عليها ركعتي الفجر أو ركعتي سنة الظهر قبلية أو بعدية أو أي صلاة أو صلاة ضحى أو صلاة أي أي صلاة من النوافل مداومتك عليها تنال هذا الفضل سواء كان فرض أو سواء كان نفلة قال الله جل وعلا والذين هم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون صلاة ركن الإسلام الأعظم عمود فسطاته تخيل كده المسجد ده له أربع أعمدة العمود اللي في النص اللي شايل المبنى هو الصلاة لو وقعت خلاص لو فرضنا حتى أن الصلاة المسجد ده له أربع أعمدة أساسية هم لو شلنا عمود يستقيم البناء لو حتى عمود واحد مش هقول لك اللي في النص عمود واحد يستقيم البناء أهو ده الصلاة عمود الإسلام بل هي علامة الإيمان علامة الإسلام العلامة الوحيدة للإسلام البينة اللي آخر شيء يرفع من الأمة الصلاة عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله النبي ولا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة في زمان انتشار أئمة الجور والظلم حكام الظلمة والأمراء الطغاة والملوك المعتدين الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله في بعض الأحاديث ثابتة ألا نقاتلهم الإمام الظالم والطاغية اللي علينا دون والحاكم الظالم والأمير الظالم والملك الظالم والسلطان الظالم نحاربه عشان نترتره عن ملكه ألا نقاتلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا لا ما صلوا يبقى لو ما صلوش تقاتلهم يبقى إذن الصلاة هي العلامة البينة الواضحة للإسلام فالصلاة أيها الكرام هي الصلة بينك وبين الله جل وعلا وسيلة الاتصال الوحيدة الآن بيننا وبين الله الصلاة وأنا لا أتصور الله يا إخواني لا أتصور واحد يقول يا رب وهو ما بيصليش إزاي يعني الصلاة من الصلة يعني الحاجة اللي وصلك بربنا آخر حاجة بيني وبين ربنا ومقاطعها وأقول له هات لي خلاص لم يعد لي رصيد عنده ما عادش فيه قناة اتصال بيني وبين الله الخط اتقطع ازاي تقول له خلاص هل يتصور ان انسان يتصل بانسان وهو اصلا معهوش جهاز اتصال هو ده جهاز الاتصال هو دي وسيلة الاتصال بالله جل وعلا الصلاة فإنك إذا دخلت في صلاة كلمت الله وكلمك الله ما إذا أردت أن تكلم الله خش في الصلاة وإذا أردت أن يكلمك الله اقرأ القرآن وإذا كل في الصلاة تدخل في الصلاة يبقى أنت الآن بتتصل بالله بتكلمه تسمع القرآن أو تقرأ القرآن يبقى ربنا بيكلمك الآن خلاص هو ده الحوار المتبادل بين ملك الملوك جل جلاله وبين العبد الذليل الضعيف الفقير المحتاج إلى هذا الغني الكريم العلي الأعلى فإياك أن تقطع وصيلة الاتصال بينك وبين الله جل وعلا ساعة إذن إن دعوت لا يستجاب لك خلاص لا يستجاب لك فالله جل وعلا يقول إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون كلمة دائمون قال أهل التفسير لها عدة معاني المعنى الأول أي مقيمون حافظون كما أكد الله جل وعلا في الآية الأخيرة من هذه الاستثناءات مرة ثانية والذين هم على صلاتهم يحافظون يحافظون يبقى معنى دائمون يعني محافظون مقيمون لهذه الصلاة المعنى الثاني دائمون أي ساكنون مطمئنون يعني هم على صلاتهم خاشعون فيها ساكنون فيها مطمئنون فيها لا يؤدونها بسرعة إنما يعيشون بطمأنينة وسكينة ووقار وهذا بين في سورة في أول صفة المؤمنين من سورة المؤمنون يقول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يبقى المعنى الأول المداومة على الصلاة يعني الاستمرارية عليها يعني الإقامة عليها يعني المحافظة عليها أو مقيمون على الصلاة أي ساكنون خاشعون فيها ففرق بين يقول لك أقم الصلاة وبين يقول لك أد الصلاة هل ورد في القرآن إن ربنا قال أد الصلاة ولا كل الآيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا فإقامة الصلاة المداومة عليها وحفظ أوقاتها وكذلك حفظ خشوعك فيها وخضوعك واعترافك لله جل وعلا فيها واستكانتك وطمأنينتك فيها وإلا لا تسمى صلاة كما قال النبي عليه في حديث المسيح صلاة في الصحيحين قال النبي له لما صلى صلاة سريعة النبي قال له ارجع فصل فإنك لم تصل الصلاة دي ما الصلاة أصلا لا تسمى صلاة ده اسمها حركات فالصلاة بتاعتنا مش عبارة عن حركات بنعملها وخلاص تدريب لا وبعض الناس يقول لك ان الصلاه مفيده صح لما بتنزل دماغك في الارض بيجي الدم من راسك وبتقعد فوق بتغير الدم ماشي كل ده بيحصل صح لكن احنا مش بنصلي اصلا عشان كده لو كانت الصلاه فيها ضرر كنا هنصليها برضه صح لو الصلاه فيه ضرر كنت هتصلي ولا مش هتصلي ما هو الجهاد مش فيه تقطيع وفي دماء وفي اشلاء وبرضه مامورين نجاهد يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه وربنا عارف ان احنا هنقاتل هنؤذى وهنتعب ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون في ألم ومع ذلك بنعملها في تعب وفي إزهاق الأرواح وقتل الأبرياء ومع ذلك بنعملها ليه؟ لأن ربنا أمرنا فلو الصلاة حتى كانت متعبة هنعملها برضه إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون فالمداومة على الصلاة أمر عظيم لذلك قدمه العظيم جل جلاله في أول الصفات التي بها ترث الجنة كرما من الله جل وعلا ولا يخفى عليكم كيف كان سلفنا الكرام صحابة النبي عليه الصلاة وغيرهم يحرصون على الصلاة لدرجة أن تكبيرة الإحرام لما كان واحد يفوتها يقابله الصحابي يسلم يقول له أحسن الله عز وجل لو ابنه مات يقول له البقاء لله معلش ممكن ربنا يبدي لك خير منه انما خلاص الصلاه فاتتك معلش ترجع تاني معلش يعزوه يعزوه فيها مهما يعمل بقى يمكن ذكرت لكم منذ فترة طويلة عبد الله بن عمر القوارير وقد ذكر هذه القصة الإمام الذهبي في كتاب الكبائر في كبيرة ترك الصلاة ذكر قصة عبد الله بن عمر القريب وهو يعني إمام من أئمة السلف كان في الطبقات شيخا للبخاري ومسلم وأبو داود شيخا للبخاري ومسلم وأبي داود اسمه عبد الله بن عمر القويس وكان من سكان البصرة في يوم من الأيام أتاه ضيف بعد المغرب فانشغل بضيافته حتى أذنت أو أذن للعشاء فتأخر عن الخروج مع ضيفه أو بعد أن صرف ضيفه فذهب إلى المسجد فإذا هم قد أتموا الصلاة العشاء راحت عليه قال فبحثت في مساجد البصرة كلها عن مسجد أصلي فيه جماعة كلما أتيت مسجدا وجدت الناس قد خرجوا وأتموا الصلاة فرجعت إلى بيتي كئيبا حزينا أن فاتتني صلاة العشاء فتذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأن صلاة المرء في جماعة تعديل صلاة الفجر أو من يصلي وحده بكام؟ بسبعة وعشرين درجة قال فصليت العشاء سبعا وعشرين مرة يعني عشرين صلى العشاء سبعة وعشرين مرة كل مرة أربع ركعات يعني كم مئة ركعة صلاة سبحان الله وبعدين من شدة الإلهاق والتعب يعني بقاله مية ومش عارف كم بيصلي مية وكذا ركعة من كتر التعب قعد نام قال فرأيت في رؤياي أني أركب على فرس وهذا الفرس أحاول أن أجهده لأدرك أناسا يركبون خيولا أمامي يعني أنا شايف ناس راكبين خيول حلوة وبيجروا بسرعة قدامي وأنا راكب الفرس وراه وأنا أحاول أن أجهد فرسي لكي يدرك هؤلاء وما أستطيع أحاول أن أسد على الفرس يوطي راسه ويشد في الفرس ويخبط في بطن الفرس وي... عاوزه يجري يلحق والفرس لا يستطيع قال فبعد جهد جهيد بعد ما تعب التفت إلي أحدهم وقال لي لا تتعب فرسك يا عبد الله فإنك لن تدركنا ما تتعبش أكتر من كده عمرك ما تحصلنا قلت لهم ولم قالوا لأننا صلينا العشاء في جماعة وأنت صليتها وحدك 27 مرة بس فين؟ بس في البيت 27 مرة بس لوحدك إنما دول صلاه في المسجد وكان بعض السلف يقول إذا رأيت الرجل يتهاون من عادته يعني يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه اللي بيتهاون في تكبيرة الإحرام اغسل يديك منه فاللي مش مداوم على الصلاة اللي ما عندوش حرص على الصلاة وحفاظ على أوقات الصلاة ومش مداوم على الصلاة وبيفضل أشياء تانية على الصلاة هذا لا تستعمله عليه شيء يعني يجي واحد مثلا يسألني عن فلان أنا بشتري من واحد حاجة وساعة الصلاة وساعة أصلي ماليش أصلي ما تشتريش منه ليه طب أنا أعمل إيه هو ده مش أمين في حق ربه هيكون أمين معاك هو مش أمين مع الله هو مش ملتزم بعهد الله هيلتزم بعهدك أنت يبقى لما يجي واحد يخطب واحدة ويسأله ده ملتزم لا ده عادي يعني عادي عادي يعني ما بيصليش يعني ده عادي أصبح عادي إنه ما بيصليش أصبح عادي إنه يتفرج على التلفزيون أصبح عادي إنه يكون بيدخن ده ملتزم ولا عادي ده مستقيم ولا عادي لا ده عادي لا ده المفروض العادي إن يصلي اللي يكون محافظ على الصلاة سعيد بن المسيب أربعين سنة أربعين سنة لا يسمع الأذان إلا هو في المسجد أربعين سنة ما كانش مرة مشغول ما راحتش عليه النومة للفجر مرة ما فيش مرة جاله مغص نام ما راحش يصلي في المسجد كل ده بقت خطاب أربعين سنة أربعين سنة ما سمعش الأذان مش حتى صلى في المسجد لا ده ما سمعش الأذان وهو في المسجد المرة الوحيدة يوم ما كان بيزوج بنته لما جاء غلام لما جاء طالب علم بين يديه اسمه أبو وداع جاء بين يديه وقد ماتت زوجته فسأله عندك زوجة؟ قال لا ماتت قال هل تريد أن تتزوج؟ قال ومن يزوجني؟ ما عنديش حاجة قال أنا أزوجك كان لسه ابن الملك طالبها ابن الخليفة طالبها فعلى طول يعطاها له فبيقول أبو وداعة اللي هو تلميذه بيقول وأنا في البيت سمعت طرق الباب هم اتفق يعني خلاص قال له خلاص أنا بجوزها لك خلاص دي اسمها خطبة بقول وأنا في البيت سمعت طرق الباب قلت من؟ قال سعيد أبو وداع بقول إيه؟ بقول ففكرت في كل سعيد في الدنيا إلا ابن المسيب يعني ممكن يكون أي سعيد واحد في الدنيا إنما سعيد المسيب معروف ساعة الأذان يكون فين؟ في المسجد وهو سمع الأذان يبقى لازم يكون في المسجد ده واحد تاني ففتحت فإذا شيخي سعيد بن المسيب قال له بارك الله لك في زوجتك ما فيش حد كده بارك الله لك في زوجتك حاجة حلوة والله يجي الأخ متقدم يقول له ال- الملتزمين يقولوا مش هياخد منك حاجة ده براحتك خالص أنت تعمله بس طبعا ما ينفعش أوضة نوم أقل من 10000 جنيه واللي أنت تعمله بس طبعا لازم أن تريد الضيوف للرجال وه- واحد للنساء وبرضه اللي أنت تعمله وبس ما- بس أنت عارف ال- ال- ال- المطبخ الخشب المية بتدوبه لازم يكون ألموتال وبرضه اللي أنت تطلبه براحتك حتى من الملتزمين والله بص أقلهن مهورا أكثرهن بركة مش عاوزين مهر المهر جنيه بس المؤخر عشرين ألف جنيه ما هو المؤخر بالمهر المؤخر مهر ولا مش مهر صداق بس أخرته عليه يعني عشان نربطه برقبته كده ما انتش خارج خلاص دخلت انت السجن يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عن المرأة إنهن عوان عندكم أصبح الرجال دلوقتي هم عوان عندهن ما هي مسكاه خلاص لو فكر يدعك بديله قايمة ب 100000 جنيه ومش عارف آه، مؤخر صداق مش عارف 20000 جنيه وبعدين بعض الناس كاتب كمان عليه وصل أمانة وصل أمانة يعني بيديله بضاعة بنته يعني واعمله وصل أمانة وإنا لله وإنا إليه راجعون الواقع الواقع صعب احنا بنتكلم عن الصبي احنا دخلنا في الجواز الواحد يتجوز يتجوز بعيد عن منه فكان سعيد المسيب أربعين سنة لا يسمع الأذان إلا هو بالمسجد عامر بن ثابت واحد من السلف يقول اسمع يقول والله ما رأيت ظهر أحد منذ عقل إلا الإمام فين؟ يعني ايه؟ الصف الأول بقاله بقول 60 سنة منذ عقل بيصلي في الصف الأول مفيش مرة يعني كان زحمة مرة الصف الأول لا لو زحمة دي بدري برضه هم ناس كده السابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الجنات في الآخرة تعرف عمر الخطاب كما روى الترمذي بإسناد صحيح لما في يوم كل مرة لما يتسابق أبو بكر وعمر مين اللي يسبق؟ أبو بكر يوم من الأيام عمر قال اليوم أسبق أبا بكر نوى كده قال النهارده بقى بالذات هسبق أبو بكر ليه؟ النبي دعا للإنفاق سيدنا عمر راح جاب عنده 100000 جنيه جاب 50000 ممكن كده مثلا يبقى شغال على وراجع معاه مثلا مليون يقوم طلع نص مليون لله ونص مليون لبيته حد ممكن يعمل كده؟ لا عمر قال خلاص النهارده اللي هسبق أبو بكر ده جاب نص فلوس هم عمره حد بيعملها على المكان وجمعها ورجع راح للنبي عليه الصلاه والسلام لقى ابو بكر جاب فلوس كلها قدامه جمع فلوس كلها ازاي وخلي بالك ابو بكر عمل الكلام ده اربع مرات في عمري على الاقل قال عمر والله لا اكلمك بعد اليوم عشان كده لما قدموا ابو بكر لما كنت ابو بكر يصلي بالناس ابو بكر قال لعمر والنبي مريض قال لعمر انت احق صلي عليه قال والله أتقدم قوما أنت فيهم يا أبا بكر ما أقدرش هو ده السابق رضي الله عنه فخليك سابق أو عامر بن ثابت ده س- ستين سنة ما صلى إلا في الصف الأول وكان يدعو الله في كل سجدة يقول وأسألك الميتة الحسنة فتكون له بناته وما الميتة الحسنة يقول أن أموت وأنا ساجد فمات وهو ساجد من عاش على شيء مات عليه كان جالي مرة أربعة فرنسيين وقلت لكم برضه يزوروني في البيت لا، م- م- إخواننا اللي راحوا فرنسا وجم فبقولوا إحنا فرنسا بالمناسبة فيها أربع آلاف مسجد ده الإحصائية بتاعت فرنسا وبيقولوا إن باريس لو ظل دخول المسلمين بهذه النسبة في د- دخول الفرنسيين بهذه النسبة في الإسلام ستتحول باريس ده عمدة باريس بيقول الكلام ده عمدة باريس بيقول ستتحول باريس بعد 20 سنة إلى ولاية إسلامية إن شاء الله أقل من كده تبقى ولاية إسلامية فبيقولوا أول حاجة لفتت نظرنا وإحنا في فرنسا إن نلاقي المسجد خمس ست أدوار قبل الأذان بنص ساعة مليان بالفرنسيين ده احنا جايين بدري ب 10 دقايق عشان نجهز نقول ايه للناس دي نفاجئ ان المسجد خمس ست سبع ادوار مليان بالفرنسيين وامتى في وقت صلاه الظهر وانت عارفين الظهر هناك يعني في ال... في وقت الذروه فكأنك هكذا تكون مع الأذان قالوا لنا الأذان للبطلان أما نحن فلا نغفل عن الله أنت مأكد مع ساعة مع ساعة إيدك ضغط ساعة في الحيطة في البيت وعارف إن الظهر جدا الساعة 12 ولا 12 وثلاث أربع خمس دقايق وقدامك الساعة ليه ما تجيش بدري أنت؟ ليه ما تستناش أنت؟ فاكر زمان معلش فكرت لما كنت تمشي على البيت يقول لك ميعادنا الساعة 5 الباب كذا ومش عارف ايه على الكورنيش بتروح الساعة 5 ده انتوا مجربين بقى بتروح الساعة كام؟ ما رحتش انت خلاص الحمد لله نروح بدري عشان يجهز المكان ويجهز القعدة ويجيب الواد ال- ال- بتاع العصير يقول له هنا ممكن لابس اليوم كده شوف بحته هاديه تجيب لي العصير ومش بس تاني يا بارك الله فيك. كل ده ليه؟ عشان يخلو الحبيب بحبيبه ولله المثل الاعلى هو حبيبنا ده انت نفسك تبقى يعني يجي الليل عشان تخلو بحبيبك ده المؤمن اللهم اعنا على قيام الليل كان الفضيل بن عياض لما سئل ما هو احب شيء اليك؟ افضل حاجه بتحبها ايه؟ قال ان ارى الشمس تغرب. الليل عيد قال ولما؟ قال لاني احس بقرب لقائي بحبيبي. خلاص الناس هتنام محدش هيكلمني لا حد هيتصل بيا ولا حد خبط عليا خلاص اقفل على نفس البيت اكلم حبيبي. وابغض شيء الي ان ارى الشمس طالعه لاني ساتصل بالمخلوقين. فاللي محافظين على صلاتهم هم دول هم دول فهل تحب الله جل وعلا لتتصل به سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يقول إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وخلي بالك يا أخي حبيب معلش أنا طال الكلام في هذه الصلاة لأن الصلاة عمود الدين وعماد الدين وأصل الدين ومن تركها فقد ترك الدين ومن هدمت صلاته فقد هدم الدين ومن صلحت صلاته فقد أفلح وأنجح وإن نقصت صلاته فقد خاب وخشر وبعد وذل ووقع في جهنم والعياذ بالله ما سلككم في سقر قالوا أول حاجة لم نكن من المصلين مع إنهم دخلوا النار للكفر مش لترك الصلاة بس لأن قالوا في الآخر ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين هو ده اللي خلاهم يخوضوا النار اللي هو التكذيب بيوم الدين ده كفر إنما مع ذلك ربنا قدم إيه؟ لم نكن من المصلين لأن أول شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة هذه المداومة على الصلاة أنت مأمور بها ومأمور كذلك أن تداوم على بقية الأعمال الصالحة مش الصلاة بس قال الله جل وعلا فس قال الله تعالى للنبي عليه السلام فاستقم كما أمرت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامة الاستقامة يعني إيه لو أنا حاولت ألخص لك كلمة الاستقامة أو الدعاء اللي أنت بتدعوه في كل فاتحة اهدنا الصراط المستقيم الاستقامة أو سلوك الصراط المستقيم ده معناه إيه كلمة واحدة المداومة اللي ربنا قال لك عليها على صلاتهم دائمون المداومة الاستمرارية الثبات وهذا فعل النبي عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات كما تقول عائشة في الصحيحين وإن أحب الأعمال إلى الله ها؟ أدومها أدومها وإن وإن قل مش تقوم النهاردة 11 ركعة في ثلاث ساعات وتقعد عليها أسبوع ما تصليش لا أنت لو صليت ركعتين تل- تلاتة أربعة خمسة في نص ساعة ولا في أقل ولا في أكتر وداومت عليها أفضل من إنك تصلي مرة وتسيب مداومة وتقول عائشة وكان أح... وكان آل محمد يعني النبي عليه الصلاة والسلام وكل آله وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه يعني إيه؟ داوموا عليه داوموا عليه هو ده الثبات هي دي المداومة وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر وصح عن حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن بسر فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وإطعام مساكين وأداء حق الجيران وبر والدين وأعمال كثيرة فمرني بعمل حاجة واحدة بس أتشبث به يعني قول لي عمل أداوم عليه وأحرص عليه وأثبت عليه لغاية لما أموت قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه لا يزال لا يزال يعني إيه يعني داوم يعني خليك دا دائم دائمون لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وعد النبي منهم قال شاب شاب إيه؟ نشأ في عبادة مش قال شاب عبد الله إنما شاب يعني مستمر على عبادة ربنا طول شبابه وفي رواية سعيد بن منصور وقد حسنها الحافظ ابن حجر لهذا الحديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل يظله رواية سعيد بن منصور وحسنها ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ورجل أفنى شبابه في طاعة الله يعني شبابه كله عدى وهو كان في طاعة الله كان دائم على طاعة الله فلو عملت عمل أثبت عليه تنجو تبقى استقمت تبقى نفذت أصعب أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حديث يا إخواننا والله العظيم لما بقرأه بقول ده يعني بعجب جدا النبي عليه الصلاة والسلام ما تصلى على النبي صليت على النبي صلى على النبي عليه السلام صليت على النبي يا ابني صلى على النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين وسنن الترمذي وهذه رواية الترمذي رواية الترمذي ثابتة صحيحة في الصحيح صحيح الجامع للشيخ الألباني رواية عجب قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة يعني رواية البخاري يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني كلما دخلت الجنة سمعت خشخشة عليك فيها ورواية مسلم سمعت دفا عليك فيها رواية الترمذي عجيبة ثابتة صحيحة يا بلال بما سبقتني إلى الجنة هؤلاء المحسنون الذين جعلوا في أموالهم حقا معلوما للسائل والمحروم وإن كان زيادة على الفرض الذي فرضه الله جل وعلا هؤلاء لهم الجنة نعم لا يجب عليك إلا ما فرضه الله عليك من الزكاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلوات ماذا فرض علي من الزكوات حديث طويل الشاهد فيه قال ذكر النبي له الزكاة المفروضة فقال الصحابي هل علي غيرها هل علي هل علي غيرها يواجب عليه حاجة تانية قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تتطوع يبقى الزيادة على 2.5% ده كله إيه؟ كله مستحب أو أمر متطوع أنت جعلته على نفسك أنت فرض جزاك الله خيرا لا إلا أن تتطوع فقال الرجل في آخر الحديث والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال النبي أفلح الرجل إن صدق أفلح الرجل إن صدق لكن أهل الإحسان أيها الكرام لا يقتصرون على الزكاة فقط أهل الإحسان لا يقتصرون على الزكاة فقط بل يجعلون في أموالهم حقا معلوما للسائل والمحروم والسائل هو الذي يسأل الناس يعني لو ممكن يجوز تعطي الزكاة اللي بيسأل يجوز لو غلب على ظنك أنه محتاج وإن كنت أقول لكل من يحتاج أن يسأل من يعطيه دون من أن يسأل الغني يعني أقول لكل سائل لكل محتاج لا تسأل أحدا إلا الله سبحانه وتعالى بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئا فاسأل من يسأله من في السماوات والأرض واسألوا الله من فضله اسأل من لا يمن عليك ومن يعطيك فوق طلبك وهو الله سبحانه وتعالى اسأل من يعطيك قبل أن تسأل اسأل من يعلم سؤالك قبل أن تسأل اسأل من يعطيك ما هو أفضل مما تسأل وهو الله سبحانه وتعالى اسأل الله من فضله يبقى السماوات والأرض ومن في السماوات ومن في الأرض بيسألوا ربنا وأنت تروح تسأل واحد تاني فلا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وأنا يعني أحذر من المسألة كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي والنسائي من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة كد كد إن المسألة كد يكد الرجل بها وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه يعني المسألة تيجي نقطة صورة في الوش خموش في الوجه علامة في الوش يوم القيامة يا رب ده كان بيسأل الناس شكله وحش قدام الناس يوم القيامة سواد في وجه من يسأل فعود نفسك أن تسأل الله جل وعلا كل يوم بالعشرات اتصالات ومقابلات عاوزين يعني معونة عاوزين يعني حد يساعدنا عاوزين عاوزين تقول يا أخي أنت قمت جربت كده مثلا تقوم مش عاوز أقول جربت قمت ليلة قبل الفجر بساعة بدل ما تمد إيدك للناس وأنت مديون ولا مزنوق ولا تعبان قمت ليلة كده وسألت ربنا بس ساعة كده تقعد تقول يا رب وهو اللي بينزل لك نزولا يليق بجلاله كل ليلة يقول لك طلباتك من يسألني فأعطيه سبحان الله يعني هو حفظ لك ماء وجهك بدل أن تمد للناس يدك حفظ لك ربك ماء وجهك نزل لك بل هرول إليك بل هرول إليك قم بس بالليل قل له أنا اللي محتاجك أنا الفقير أنا المسكين والله يعطيك والله يعطيك عاوز عاوز عربية قول عاوز عربية عاوز شقة قول عاوز شقة عاوز زوجة قول عاوز زوجة عاوز بيت قول عاوز بيت عاوز فلوس قول عاوز فلوس عاوز جنة قول عاوز جنة قوم بالليل قول له يا رب اسأله بس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الطبراني من حديث ابن عباس وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم صاحب المسألة ما له فيه لم يسأل لو يعرف ال ال ال يعني المأساة أو الجرم اللي هيجي له بعد ما يسأل ما كانش هيسأل خالص وروى مسلم في صحيحه من حديث قبيسة بن المخارق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ذكر النبي ثلاث أصناف رجل تحمل حمالة إلى آخره ورجل أصابته جائحة إلى آخره ورجل أصابته فاقة يعني يكون محتاج خالص يسأل الناس وإن كان الأفضل لكل هؤلاء أيضا أن يسألوا الله جل وعلا فسؤالك لربك حفظ لماء وجهك وسعة لرزقك نسأل الله لنا ولكم من فضله قال تعالى والذين في أمرهم حق معلوم للسائل للسائل والمحروم المحروم قالوا الذي لا مال له ولا يستطيع حرفة ولا يهتدي إلى عمل وقيل المحروم هو الذي له مال وله حرفة لكنه لا يكفيه سواء دي أو دي يبقى المحروم اللي هو له حرفة والوظيفة بس مش مقضي موظف ومرتبه 150 جنيه ولا 200 جنيه وعنده أربع عيال وعنده زوجة وعاوز يدفع نور وعاوز يدفع إيجار وعاوز يدفع مية وعاوز يدفع تليفون وعاوز ده يحتاج زكاة ده معاه ده بيبقى 200 جنيه ده موظف اعطيله هو شرط يكون يعني بيموت من جوع عشان تعطيله لا فالزكاة للسائل ممكن وللمحروم سواء اللي ليس له أصلا أو له لكنه لا يكفيه وهذا مبدأ التكافل الاجتماعي كما يسميه يعني أهل هذا الزمان فأول من علمنا التكافل الاجتماعي في القرآن إن صحت العبارة هو ربنا جل وعلا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم اللي بيدعون التكافل الاجتماعي وجمعيات الحرص على على الإنسان والرعاية حقوق الإنسان والرفق بالحيوان بيقتلوا المسلمين بل إن ممكن المريض يموت قدام المستشفى لأنه دوره في جيبه ما لقوش فلوس في حين ممكن كلب يورثوه ميراث يعني ميراث لوحده تكتب ال ال ال ال كل فلوسها وكل يعني كل ثروتها لكلب يدعوا ال- رعاية الإنسان وإن لله وإنا راجعون فأول من راعى الإنسان هو الذي خلقه سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهذا مبدأ تكافل اجتماعي يعني حتى يعني لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم فالله جل وعلا يأمر الأغنياء أن يعطوا الفقراء بل من السنة أن تغنيه أن تغنيه وهذا المبدأ طبعا موجود في ديننا كثير مبدأ العقيقة مبدأ الأضحية كفارة الأيمان كل ده ليه عشان تحس بألم إخوانك ومن السنة إنك بنفسك أنت اللي تعطي زكاتك يعني أنا بقول لإخواني اللي ربنا وسع عليهم المال ما يديش ال- ال- ال- الفلوس ألف جنيه زكاة وخد فلان طلعها لله لا أنت بنفسك روح مش عارف بيوت روح مع فلان اللي عارف بيوت وادخل معاه البيت وادي بنفسك ليه يمكن لما تدي تلاقي انه محتاج تدي زيادة تحس بنعمة ربنا عليك يمكن بدل ما تخرج 2.5% تخرج 5 10% لو عملت كده قلبك يلين من القسوة اللي احنا فيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين أنت أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم بنفسك أنت يلين قلبك قال الله جل وعلا في الصفات الثالثة من الصفات من استثناهم الله جل وعلا عن النار ليدخلهم الجنة قال تعالى والذين يصدقون بيوم الدين وهذه طبعا هي هذه يعني هي الصفة المهمة جدا إذ لولا القيامة لكان غير ما ترون لولا القيامة ما كنتش قعدت لي وقتي لولا القيامة ما كنت سمعت قال الله قال رسول لولا القيامة ما كنتش قمت الليل صح اللي بيصبرك انك مصدق ان في يوم الدين فهؤلاء مصدقون بيوم الدين فيدفعهم هذا التصديق الى عمل قال تعالى والذين يصدقون بيوم الدين اي اليوم الذي يدين الله فيه العباد كما يقال ادان القاضي فلانا يعني ايه يعني حاسبه وجزاه فهذا يوم الحساب ويوم الجزاء ان خيرا فخير وان شرا فشر والذين يصدقون بيوم الدين قال تعالى في الصفة الرابعة والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون يعني أهل الإيمان دول اللي هم المصلين اللي هم المنفقين اللي هم المصدقين اللي هم المزكين اللي هم المؤمنون ب- مؤمنين بالآخرة بيعملوا كل الأعمال الطيبة دي وخايفين من ربنا يصلي وخايف من ربنا آه يقوم الليل وخايف من ربنا آه يتصدق وخايف من ربنا آه مداوم على صلاة عمره ما فرط في صلاة وخايف من ربنا اه هو ده المؤمن تعرف بقى دول لما يدخلوا الجنة وربنا يكرمهم بالجنة أولئك في جنات مكرمون يلتقوا في الجنة على الأرائك على الأسرة ب- بالحجال بالناموسيات بيكلموا بعضهم حوارات من أهل الجنة آه، بيزوروا بعض يبقى تلاقي كده قاعد هنا وجنبك آه، النبي عليه الصلاة والسلام وقدامك سيدنا إبراهيم وج- وهنا سيدنا عمر وهنا سيدنا أبو بكر وهنا سيدنا م- الصحابة والأنبياء والمرسلين وقعدت معاهم تقول لهم احنا دخلنا الجنة ليه؟ تلاقي إجماع من أهل الجنة تجد إجماع من أهل الجنة اتفاق أهل الجنة أن السبب في دخولهم الجنة أنهم كانوا بيطيعوا ربنا في الدنيا وخايفين وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم كنا قبل كده خايفين من ربنا ده احنا كنا بنصلي وخايفين من ربنا بنصوم وخايفين من ربنا ليه؟ لأن المؤمن جمع إيمانا وعملا صالحا مع خوف من, ال- من الله جل وعلا يبقى عمل وخوف والفاجر والكافر جمع جمع ترك عمل مع أمن من عذاب الله مع أمن من عذاب الله فلو كنت كذلك لأمنك الله جل وعلا يوم القيامة فأهل الإيمان يعملون الصالحات ويخافون وأهل العصيان جمعوا بين المعصية والأمن وعذاب الله لا يؤمن إن عذاب ربهم غير مأمون لا يأمن أحد حتى لو كان مين حتى لو كان نبي لا يؤمن الأنبياء يوم القيامة وعذاب الله قدامهم بيقولوا إيه اللهم سلم سلم الأنبياء خايفين من عذاب الله إن عذاب ربهم غير مأمون وأنا عارف لا يثبت لا يثبت لا يصح ما روي أن أبا بكر قال والله لا آمن مكر الله ولو كان عند قدمي هذا لا يصح فلو دخلت الجنة لك الأمن والأمان من الله جل وعلا بل أهل الإيمان يؤمنهم الله جل وعلا يوم القيامة آيات كثيرة من القرآن لا خوف عليهم ولا هم ولا هم يحزنون فالله جل وعلا يقول والذين هم من عذاب ربهم مشفقون الصالح يعمل الصالح ويخاف من الله جل وعلا كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة كما روى الترمذي والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح يا رسول الله مين دول هم الذين يقتلون ويسرقون ويزنون وقلوبهم وجلة أن الله سيعاقبهم يعني بيعملوا معاصي فخايفين ربنا يعاقبهم قال لا يا ابنة الصديق لا لا لا بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وقلوبهم وجلة أن الله لا يتقبل منهم أعمالهم بدليل نهاية الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وفي الجنة وهم لها سابقون أو سابقون للخيرات فسابقون للجنات أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون هم دول أهل الإيمان هم دول وإذا تصلي ظهرك تعب من القيام ورجلك تعبت من الوقوف ومع ذلك لا يتوقف مع انه بيقوم الليل مش بيقوم الليل ولا ده انا كده انت الجنه حسن لا ده انا كده يبقى ده كان 10 مرتين بالجنه انا 11 في ناس فاهمه كده فاهمه كده زي اللي صلى العشاء وقف على الباب وبص للسما كده بص بس ايده وشه وظهره وبص للسما قال عملت اللي عليه هو ربنا عاوز ايه مني اكتر من كده ويشوح كده فوق هو ربنا عاوز ايه مني اكتر من كده اعوذ بالله المؤمن بيعمل العمل الصالح وخايف من ربنا ده قام الليل أعمال صالحة زيادة عن الفرائض وبرضه خايف عباد الرحمن الذين وسمهم الله جل وعلا بصفات جليلة في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ليله كله يبيتون لربهم سجدا وقياما اللي بعدها الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرة ومقامة ما يعني مش يبيتون ودخلنا الجنة ماشي بيسألوا الجنة بس بيطيعوا ربنا وخايفين من النار يعني جمعوا بين عمل صالح وطاعة لله جل وعلا وخوف من الله جل وعلا ألا تتقبل منهم أعمالهم قال الله جل وعلا سورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل طول الليل قاعد يصلي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يعمل إيه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قبل يرجو رحمة ربه يحذر الآخرة يبقى بيصلي قانت وخايف من ربنا بيصلي وبخايف وبعيط زي ما زي ما النبي كان بيعمل عليه الصلاه والسلام زي ما الصحابه كانوا بيعملوا عمر بن الخطاب المبشر بالجنه اللي النبي شاف قصر في الجنه وقال تمنيت ان يكون القصر لي فقيل لي هذا قصر عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وهو بيموت يقول لابنه عبد الله بن عمر يا بني ضع راسي على التراب ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي يا ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي هو عارف انه في الجنة أبو بكر يموت ويقول يا ليتني شعرة في صدر مسلم سيدة عائشة تقف تصلي الضحى يأتيها ابن أخيها القاسم بن محمد يقول فوجدتها تصلي الضحى في أول اليوم فظللت أنتظرها وإذا هي تقرأ قول الله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع أو آيات قريبة منها في سورة الطور يقول فمللت من كتر القراءة قلت أروح أعمل حاجة في السوق وأرجع فرجعت إليها قبيل الظهر فإذا هي لا زالت تصلي وتقرأ نفس الآية وتبكي السيدة عائشة اللي فضلها على النساء كفضل الثريد على باقي اقتصاد الطعام المباراة من فوق سبع سماوات اللي هي زوج النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام ومع ذلك بتعمل الكلام ده المؤمن يجمع ما بين خوف وما بين عمل صالح صلة بن أشيم صلة بن أشيم يقف راح يجاهد ينزل الصحابة من ينزل المجاهدين منزل هم رايحين لكابول أفغانستان أسأل الله أن يحررها وأن ينصر إخواننا هناك فنزلوا في مكان الناس نامت قال فتناوم ثم قام فوقف يصلي بين الأشجار حتى سمع الديك يعني قرب الفجر جدا فرجع لينام على فراشه وكأنه ما قام وإذا هو يقول اللهم أجرني من النار فمثلي يستحي أن يسألك الجنة اسأل ربنا الجنة والفردوس لكن هؤلاء عملوا الصالح وأحسوا بالتقصير الصفة الخامسة بسرعة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين بقيت معنا عدة صفات إن شاء الله رجاء اللقاء القادم لأن مسألة الفروج دي فيها تعليق عاوز يعني